بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين ابتدينا صيام الرسل وصيام الرسل ده يخصنا يعني لان احنا بندعي ان احنا تلاميذهم وان احنا عاوزين نكمل اللي ابتدوه ابائنا الرسل انشغلوا بوصيه اذهبوا واكرزوا للعالم اجمع وده الشعار اللي احنا المفروض مشغولين بيه فمفروض كلكم تكونوا ابتديتوا تصوموا ومعاها مزامير ومعاها مطنيات وبتذاكروا سفر أعمال الرسل فأتمنى كلكم تكونوا خدتوها جد عشان ورانا يعني مسؤوليات كبيرة عشان ربنا يوجهنا هكلمكم النهاردة عن المشورة في فكر الكرازة ال counseling يعني هل له دور في الكرازة ولا لا ويمكن أغلبنا ما درسش counseling بالمعنى لكن هو له دور مهم قوي في الكرازة ال counseling ببساطة man to man service يعني خدمة الشخص الواحد كنا زمان ساعات نسميه العمل الفردي بس في العلم العمل الفردي انت تجري ورا واحد وتقعد معاه وتحكي الكونسلنج هو جاي لك قصدك في مشوره فيعني في فرق شويه في المدخل يعني لكن اغلب المبادئ هي مبادئ كتابيه مسيحيه واحده في الحالتين في العمل الفردي الخادم يجري ورا المخدوم وبعدين يتقارب ليه وبعدين يفتح قلبه عشان يعرف يوجهه ويساعده لكن في العلم ال counseling يقول لك عشان تقدر تفيد الشخص لازم هو اللي يكون بيلجأ ليك طالب المشورة عموما زي ما بقول لكم كله في الآخر يوصل لنتيجة انك عاوز توصل الشخص لربنا ال counseling في منه في العالم حاجة اسمها secular counseling و Christian counseling secular اللي هو آه العالمي يعني واحد جاي قاصد واحد في مشوره عنده مشكلة نفسية مع نفسه أو مشكلة في تربية عياله أو مشكلة في جوازه أو مشكلة أحيانا في شغله كل ده اسمه counseling ال secular مش مقيد بقواعد الإنجيل ولا مقيد بأفكار مسيحية هو مذاكر يعني إيه نفسية إنسان ويعني إيه يعلمه يفكر إزاي وياخد قرار إزاي ويتخطى حزنه إزاي يتخطى نقطة ضعفه إزاي وهكذا فطبيعي الساكيولر ده ممكن يستحل اي حاجة يعني لما يروحوا اتنين متخانقين يقول لهم واضح ان انتم مش عارفين تعيشوا مع بعض انا رأيي ان انتوا تسيبوا بعض اول حاجة لانه موضوع بالنسبة له يعني مش طبعا لو Christian counseling مقيد بما جمعه الله لا يفرقه انسان فهنا في بعد روحي في الكلام الكريستيان كمان في منه Orthodox و non-Orthodox ليه؟ ال Orthodox counseling عارف قيمة أب الاعتراف مش بيتخطاه عارف أنه مش ضروري يسمع الخطايا لأنه ممكن ده يتعب نفس الشخص بقدر الإمكان عارف قوة حل سر الاعتراف وبيتشارك مع أب الاعتراف في متابعة النفس دي ده طبعا counseling العادي احنا لسه ما اتكلمناش عن دوره في الكرازة كمان ال Orthodox counseling عارف قيمة صلاة المزامير صلاة يسوع التناول الطقس عموما الألحان المطانيات كل ده هيبقى من أدوات ال Christian counselor لكن بالنسبة لل non-Orthodox Christian counselor هو مش هيستخدم الكلام ده هو هيقدم مفاهيمه المسيحية داخل ال counseling وعشان كده احنا بنقول مش صح ان اي واحد يقول يروح لاي Christian counselor لانه مهما كان عاوز يفيده بس هيريحه بالطريقه اللي هو شايفها مسيحيه حسب برنامجه وايمانه وده ممكن يفترق كتير عن عن منهجنا في التوبه ومنهجنا في الجهاد الروحي وهكذا عندنا آية جميلة بتقول المشورة في قلب الرجل مياه عميقة المشورة في قلب الرجل مياه عميقة معناها ببساطة ان المشورة مش كلمتين في كتاب لا المشورة الحقيقية هي ثمرة امتلاء الشخص بالمية الحية اللي هي الروح القدس المية دي رمز للروح القدس فالشخص المشير هو إنسان ممتلئ بروح المشورة ودي جات الكلمة دي في العهد القديم الروح القدس روح المشورة يبقى أنت لو شخص مليان بالروح القدس حتى لو مش دارس مشورة هتدي مشورة صالحة وممكن تبقى دارس بس تدي مشورة مهببة يعني زي أخي توفل اللي ضيع الدنيا إذا حاسبه من طيار المشورة لأن في كتير منه علماني زيادة وفي كتير منه مش أرثوذكسي فساعات يلخبط الواحد شوية بمفاهيم مش هي هي فاللي متعود على حاجة بيتلخبط أحيانا إنما طبيعي الكل بيحاول يقدم كلمات الإنجيل في الكريستيان كونسل يقول المشورة في قلب الرجل مياه عميقة is like deep water وذو الفطنة يستقيها يبقى أول مبدأ مهم مهم أنك أنت تطلب المشورة مهما كبرت أنت محتاج حد يشير عليك مهما كبرت لأنه من الحكمة أنك أنت تفضل حاسس محتاج الجايدنس ده لما واحد يظن أنه حكيم فليعلم أنه جاهل كتاب قال كده ويل للحكماء في عين نفسهم فيبقى الواحد طول عمره بيحتاج ياخد مشورة في خدمته في حياته الروحية في حياته الأسرية وهكذا تعبير تاني يقول حيث لا تدبير يسقط الشعب أما الخلاص فبكثرة المشيرين يبقى كثرة المشورة بتؤدي إلى خلاص طبعا ده لو المشورة دي صالحة يعني أو معنى تاني يقول لأنك بالتدابير تعمل حربك حربك الروحية طبعا والخلاص بكثرة المشيرين تعبير آخر في الأمثال يقول مقاصد بغير مشورة تبطل ودي انتوا جربتوها انك انت مثلا تفتكر الكرازة دي سهلة فتروح تقصد تعمل حاجة وتلاقي اللي انت عملته ده كان تضييع وقت ليه لانك ما خدتش مشورة هو احسن حاجة تتعمل ايه اندفعت ودخلت في موضوع وتصورت انك انت كده هتغير الكون وبعدين اكتشفت ان اللي بتعمله بلا جدوى لانك افتقرت الى المشورة والتوجيه الغش في قلب الذين يفكرون في الشر أما المشيرون بالسلام فلهم فرح كل دي معاني تؤكد أن المشورة تعليم كتابي وأن الإرشاد ده كلنا محتاجينه بس في مشورة بالسلام المقاصد المقاصد يعني البلانز are established by counsel by wise counsel wage war يعني انت تكسب حربك او تكسب قصدك لما تاخد مشورة صالحة في قاعدة كده يقولوا المشير حكيم والمستشير حكيم اللي رايح يطلب مشورة هو إنسان حكيم لأنه سلم داخليا أنه ناقصه حاجة وأنه عاوز يسأل فده لوحده كده يبقى حكيم والمشير حكيم لأنه لازم قبل ما ينطق يكون بيصلي دي قاعدة مهمة قوي لو هتقول أدفايس لأي حد ما تستعجلش أبدا احنا عاوزين الحكمة النازلة من فوق نازلة من فوق يبقى لازم في جلسة المشورة تكون بتكلم ربنا وانت بتسمع الشخص تكون بتكلم ربنا يا رب اديني حكمة لأن ممكن يكون اللي بيشكي لك ده شخص غير مؤمن في الكرازة مثلا وبيشكي لك من مشكلة نفسية أو من مشكلة في شغله ويتوسم فيك انك انت انسان كويس هتديله رأي كويس لازم تصلي لأن ممكن لما تبتدي تتكلم ربنا يتكلم على مثالك بحكمة مش بس تحل الإشكال اللي هو فيه توجهه كمان في اتجاه المسيح وتبقى أنت بتعمل دورك ككارث لما يقول يا ابني أصغي إلى كلامي أمل أذنك إلى أقوالي يبقى الواحد بيصغي إلى المشورة كل ما كان حكيم بيسمع رأي الشخص اللي بيسأله ويصغي لأن في واحد ساعات يسأل وهو مش عاوز يسمع بيسأل لكن عاوز الشخص يوافقه على اللي جواه يبقى برضه ناقصه حكمة لا بدل جاي تسأل خليك مستعد انك انت تقبل الرأي ده حتى لو ناقشته اسمع المشورة واقبل التأديب لكي تكون حكيما في آخرتك كل دي تعليمات كتابية عن فكرة الاستشارة والمشورة واللي احنا احيانا الواحد فينا بينسى انه في كل خطوة بيحتاج ياخد رأي اب اعترافه او ياخد رأي حد مش- مشير ليه ع- بالنسبة للموضوع بتاعه عندنا مشورة اسمها مشورة أخي توفل هي تعبر عن كل المشورات الشيطانية اللي ممكن تحصل لأنه آه، ممكن يحصل أن الواحد يدعي أنه بيقول مشورة صالحة لكن زي الأنبياء الكذبة يكون بيضلل الناس أخي توفل كان المستشار الحربي لداود وكان بيتقال عنه كان من يسأل أخي توفل كمن يسأل الله اتقال كده في الكتاب يعني الناس ما كانتش تشك أبدا أن الراجل ده يغلط في حاجة لكن هو ما كانش راجل روحاني ما كانش بتاع صلاة هو راجل سيكولر راجل بتاع دنيا المصلحة فين يمشي فيها فلما أبشالوم ثار على أبوه آه، أخيتوفل انضم لأبشالوم لأن حسبها لأن أبشالوم نمره أعلى فانضم لأبشالوم وبعدين أشار عليه بمشورة بشعة قال له بص إن الشعب الطيب ده هيقول ما يمكن الأب وابنه يرجعوا صحاب لازم تبقى واعيتك سودا أنت وأبوك يعني ما يبقاش في مجال نصلح العلاقة بينكم فادخل على سراري أبيك عشان تبقى الحكاية إيه فيها شرف وفيها زعلة ما يبقاش في مجال للتصليح دي أول مشورة بيقولها كلها دنس وبعدين قال له بسرعة اطلع وراه قبل ما يلحق يجمع ناس وخلص عليه في الوقت ده كان داود لما سمع ان اخيتوفل انضم لابشالوم صلى داود مش في حكمة أبيش- آ- آ- اخيتوفل الحربية مش في خبرته العسكرية اخيتوفل فاهم داود وعارف الرجالة وعارف الخطط وعارف الجبال فهيجيبه انما داود بيصلي ادي الحكمة النازلة من فوق فقال له يا رب حمق مشورة اخي توفل انت يا رب اتدخل لانه ده مش هقدر اغلبه في ذكائه العسكري والحربي اللي حصل فعلا ربنا اتدخل وطلع واحد من اصدقاء داود اسمه حشاي الاركي و... و... واعترض على الرأي اللي اتقال وقال معلش انا ليا رأي داود ده واخد على الجبال وواخد على ال... الكيفز اللي في الجبال وهو ورجالته هيستخبوا ومش هنعرف نجيبه وفي نفس الوقت الرجالة دلوقتي نفس... نفسهم مر... مرة محروقين يعني فالواحد منهم بألف رجالة داود دول كانوا مشهورين قوي بالقوة فعمل قلق كده حشاي ده وقال لا انا افضل نستنى اسبوع نلم جيش كبير قوي عشان لما نروح وراه حتى لو احتمى في حتة نحاصرها ونخلص عليها كلها كل ده كان عشان يدي فرصة لداود يهرب وفعلا أبشالوم خدع وخد مشورة حشاي وأخيتوفل من غيظه راح انتحر نشكر ربنا عشان إيه ت- يعني يبان إن هي مشورة آه، نفسانية شيطانية أرضية ما ما فيهاش ربنا وإن كانت من الناحية ال- التكتيكية والحربية كانت تنفع لكن طبيعي النهاية كانت سيئة يقول عنها الكتاب الحتة دي ليست هذه الحكمة نازلة من فوق بل هي أرضية نفسانية شيطانية لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء الذكاء غير الحكمة الدهاء غير الحكمة الخبرات غير الحكمة المكر غير الحكمة كل ده غير الحكمة الحكمة دي لازم يكون معاها قلب نقي فكر نقي صلاة حقيقية اتضاع حقيقي يقول عنها يعقوب مسالمة مذعنة مترفقة مملوءة ثمارا صالحة عديمة الريب والرياء يبقى حسبه ان في مشورة احيانا تبدو شكلها جميل قوي لكن هي بتخرب البيوت وبتضرب الانسان بكبرياء وبتعالج بطريقة خاطئة فتلخبط الناس بينما في مشورة حقيقية مسيحية ترجع الإنسان لصوابه وتعلمه التواضع والتقوى وتحطه في طريق الصلاة وكده يسمع صوت ربنا مظبوط الحكمة ليه سماها أرضية؟ أرضية لأنها من معطيات الأرض يعني في واحد وهو بيفكر بيفكر في المادة بيفكر في المركز بيفكر في الجسديات فالحكمة اللي تبقى موتيفيتد بمركز أرضي أو مكسب أرضي أو لذة أرضية اعرف على طول إن إيه دي مش تبع ربنا لكن الحكمة الإلهية فوق الكلام ده لا بتخليك تفكر تكسب إيه من الشغلة دي ولا توصل لمركز إيه ولا تتلذذ بإيه تتلذذ بربنا كمان سماها أم، نفسانية نفسانية لأنه بتلعب على النفسية فهنا المشير لو بذكاء ممكن يتلاعب بنفسية اللي قصاده أو بيبقى فاهم طبعا طبيعة الشخصية فممكن يدوس في الحتة إيه اللي تأثر أكتر لكن للغرض اللي هو جواه أو للتوجه اللي عاوز يوصله عشان كده بقول لكم ممكن تأذي جدا شيطانية لأن كل ده ممكن يحركه الشيطان والنتائج بتاعته ملهاش علاقة خالص بال- بالتفكير الروحاني عارفين زي قصة سيمون الساحر وبطرس الرسول لو انتوا فاكرينها في سفر الأعمال سيمون راجل ساحر وكان واكل الجو لما دخل فيلبس المبشر السامرة كل منه الجو بس فيلبس ده شماس تقي مليان بالروح القدس عنده حكمة سماوية سيمون ده واخد على الحكمة الشيطانية والنفسانية ويلعب بالناس والناس كلها بتنبهر بيه وبصله بإعجاب شديد في الأول تراجع لورا وساب الملعب لفيلبس لأن حس إنه مش هيقدر ينافسه لغاية ما جه بطرس يوحنا لقى ده, ده في كمان أكبر من فيلبس ده في رؤساء لفيلبس ده في آباء ليه ودول بيحطوا اليد يحل الروح القدس ما ما استحملش فقرب منهم وإيه قال لهم تاخدوا كام وتدوني أحط إيدي بالروح القدس فهنا شوفوا طريقة التفكير مع انه كانت عمت خلي بالكم بس دي طريقة الحكمة الأرضية النفسانية الشيطانية الل- اللي بيحل مشاكل الخدمة بالفلوس اللي بيعرض فلوس عشان يوصل لمركز سيمونية في فكر الكنيسة أو في تاريخها معناها المحاولة وصول للكهنوت عن طريق الفلوس اسمها بدعة السيمونية نسبة لسيمون كان رد بطرس الحقيقة شديد جدا لتكن فضتك معك للهلاك لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم أنت مربوط بالشيطان أنت بتفكر غلط خالص أنت فاكر هي لعبة اللي احنا فيها دي هي دي وزارة هتقعد فيها زيك زي بقية الناس ده شغل ربنا و- ومعروف تاريخيا أن سيمون ما تابش وهلك فيبقى واضح انه في الاول ما كانتش باينه ما سيمون برضو شخصيه كويسه والناس حباه وفي لبس حلو وبطرس حلو لا بعد شويه بان الفرق بين القديس بطرس وبين سيمون الساحر يقول حيث ال- الحكمة الأرضية دي هناك التحزب والغيرة وكل أمر رديء الشخص اللي عنده حكمة أرضية موضوع الغيرة ده بيلعبه طول الوقت انما مثلا واحد زي يوحنا الحبيب يمشي مع بطرس لانه عنده حكمه روحيه عمره ما فكر يغير من بطرس مثلا بطرس يتكلم كتير هو اللي يتصرف هو اللي يتحرك بس يوحنا ما عندوش القلق يوحنا قديس عظيم وممتلئ بالروح برنابا يمشي مع بولس بولس يتصدر الموقف دايما وبرنابا ما بيغيرش لانه عنده حكمه سماويه فاول ما تلاقي لعبه الغيره دخلت اعرف ان الحكمه اللي عندك ارضيه اكتر منها روحيه وان المشوره او القرار او طريقه التفكير ممكن تبقى عمليه نفسانيه شيطانيه اكتر منها حكمه نازله من فوق المحك هنا يا جماعه دايما الصلاه كتير والتواضع الحقيقي اللي يخليك تميز هو انا بفكر بعقلي ولا بعقل ربنا هو انا بسمع صوت نفسيتي اللي متغاظه ولا صوت السماء الصلاه والتواضع لو متواضع فعلا وبتصلي ومستعد تخضع للكنيسة كل ده يحميك من انك انت تمشي بدماغك وتمشي على هواك مدعيا انك انت بتسمع يعني صوت ربنا هنا كمان المستشير لابد ان يتميز بالاستماع الجيد والمشير ايضا يعني ايه ال counseling اول برا- اول يعني مهاره في مهارات ال- ال counselor انه يعرف يسمع كويس مش يعرف يتكلم ولا يعرف يحلل يحلل ويتكلم دي ليتر انما المهاره الاولى في المشوره انك تسمع كويس تسمع كويس يعني ايه تسمع بقلبك وبعقلك تسمع باهتمام بتركيز تحسس اللي قصادك انه مشكلته مهمه تتعاطف معاه لو هو متألم تبص في عينيه انفعالاتك فيها تجاوب حقيقي البادي لانجوج في نفس الوقت وانت بتسمع بتحاول انه ما ي- ما يطلعش بره الموضوع لان بعض ال- ال- المستشيرين بيبقوا مش مش عارفين يرتبوا افكارهم فيحكي لك حاجة امبارح ويرجع يحكي لك حاجة من عشر سنين وبعدين يقول لك أصل الأسبوع اللي فات هو وممكن يدخل في مشكلة مراته وبعدين مشكلة الشغل وبعدين مشكلة الخدمة أحيانا يبقى غصب عنه هو أساسا مبرجل فأنت وأنت بتسمع وبتحاول ترتب القصة أو تحاول توجهه توجيه بسيط قوي خلينا في الموضوع اللي يهمنا أو في النقطة المحددة اللي نتكلم فيها لأن كتير من الناس اللي عندها شكوى ما بتعرفش حتى تشكي بتتوه يعني فأنت إيه كمستمع جيد بتعمل قيادة بسيطة قوي من غير أي إرشاد لسه وأنت بتسمع الشخص ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في الكلام مبطئا في الغضب الاستماع الحكيم ده له صفات كتيرة في المشورة انك تسمع بتقدير بحب بتركيز تسمع بهدوء بترتيب بتوجيه كل ده حاجات بت... طبعا الكلام ده بيتدرس في محاضرات طويلة بس انا بديكوا فكرة بسيطة عن إذا إذا ربنا خلانا نلعب دور counselor داخل الكرازة وده هيحصل هيحصل لو سافرت أي بلد ممكن يجي لك طفل يبتدي يحكي معاك أو شاب عن مشاكله فأنت بقيت counselor غصب عنك موضوع مش لازم شهادة أو أنت مسافر لقيت اللي جنبك بيعيط مثلا وبعدين فتح الكلام وعاوز يشكي لك همه هتسمعه ولا لا وانت بتسمعه بقلب مسيحي يعني ايه بتسمعه بحب وبتسمعه وانت نفسك تقول له المسيح هو الحل لكن يا ترى هتقولها له من اول جملة هيقوم من جنبك ولا هتديله ساعة يحكي ويطلع وتتعاطف معاه وتركز معاه وتستوعبه وترتب افكاره وتريحه وبعدين يبان انه فعلا في, في, في واقعك انت مفيش غير المسيح هو الحل يبقى الاستماع الحكيم جزء مهم جدا في في الكونسلنج وللاسف مع سرعه الحياه احيانا بيبقى الجزء ده مفقود يعني الدكاتره النفسيين مثلا في اغلب بلاد العالم بما فيهم مصر يبداوا بعضهم بانه يحسن الاستماع لكن كتير منهم بعد شويه ما بيقدرش يسمع كفايه فتبص تلاقي المريض يبتدي يفقد الثقة أحيانا في الطبيب لأنه مش بيسمع كفاية لأن المريض محتاج يحكي أو التعبان بلاش المريض الشخص التعبان مش عاوزك بسرعة تطلع الحل من جيبك وتقول له 1 2 3 لا أنت كده ما ريحتوش جزء كبير من راحته إنه يعرف يدلق اللي جواه وبعد كده إيه تعالى رتب له بقى حياته زي واحد كده الدولاب مكركب قوي فكل ما يفتحه يقفله ويتعكنن الحقيقة لازم نطلع كل اللي في الدولاب ده ونرجع نستفه هو هو يعني ال counselor مش بيجيب الحل الخرافي يعني ال counselor ببساطة هو بيساعدك في تفكير في ترتيب حاجتك مش هيجيب لك حاجة من بره هو مش هيخترع حاجة ومش هيعمل معجزة لكن هو بيطبق وبيرتب ويعمل إدراج فتبص تلاقي الله ده الدولاب بقى شكله حلو قوي كويس هي كده الحقيقة دور ال counselor الشاطر برضه في علم ال counseling أو يعني في حكمة الاستشارة وانت بتسمع القصة أيا كانت أي قصة افترض دايما أن هناك وجه آخر للقصة يعني مثلا مشكلة بين صديقين واحد بيشكي من صاحبه طيب يا ترى لو صاحبه هو اللي بيحكي كان هيحكي القصة ازاي دايما وانت بتسمع اسأل نفسك السؤال ده وكمان وانت بتتعرف على سمات الشخصية اللي قصادك بتقدر تكتشف انه غالبا الشخص ده بيهول في الكلام بيبالغ بيكذب كل ده ممكن تكتشفه لو انت بتعرف تفهم الشخصية فتبقى متوقع تماما ان الشخص ده غالبا بيحط حاجات كده ايه زيادة على القصة طبعا لو تسنى لك انك تسمع القصة من وجهتي النظر هتبتدي تكتسب مهارة في المشورة اكتر انك لما تسمع الخناقة من طرف والخناقة من طرف تاني تبتدي تتوازن الامور لا يبقى ده كان بيبالغ في دي وده كان بيبالغ في دي وده مرضاش يحكي الحتة دي وركز على الحتة دي يبقى انت ايه بتعرف وانت بتسمع بعد كده بتحط احتمال البازل ده الأجزاء الواقعة منه شكلها إيه فاهمين؟ الكونسلر ده بيلعب لعبة بازل عشان يشوف الصورة الحقيقية للموقف بتبقى القصة قدامه بيتحط قدامه خمس ست قطع من 15 قطعة يا ترى الصورة الكاملة إيه؟ لو في فرصة يسمع من بقية الأطراف ممكن البازل يكتمل لكن لو ما سمعش يبقى هو اللي بيحاول يتخيل يا ترى الصورة الكاملة إيه غلطة مشهورة أن الواحد ينفعل جدا مع واحد بيشكي ويعتبر كل اللي بيقوله صح ويتعاطف معاه تماما ويطلع بقرارات وهو ما سمعش الطرف الآخر ودي غلطة خطيرة جدا أو حتى لو ما فيش فرصة يسمع الطرف الآخر ما افترضش احتمالات الطرف الآخر هيقول إيه عشان كده التروي هنا مهم قوي كان واحد مرة دايما يقول ايه لما تلاقي آه زوجة جاية بتشكي من جوزها ضيع لها عين قبل ما تنفعل استنى لما تشوف جوزها لا يكون عينين الاتنين راحوا فاهمين المعنى لان ممكن تكون فعلا مظلومة لكن ما تعرفش يا ترى القصة حجمها الطبيعي ايه الوجه الآخر ساعات من القصة يكون مختلف تماما أو مختلف قليلا أو عكس القصة خالص تبقى كذبة كبيرة بقى أو مثل القصة تماما عارفين في مثل بلدي اللي هو إيه ضربني وبكى وسبق واشتكى حاجة زي كده في ناس في الكونسلين كده تبص تلاقي بيبالغ جدا ويطلع نفسه شهيد ومظلوم وانت تنفعل معاه وتتعاطف جدا وتكتشف ان الضحية هو الطرف الاخر على طول الخط كل دي خبرات لازم تكتشفها طبعا ممكن يكون الشخص صادق ممكن يكون بقى غير كده خالص ممكن يكون الشكوى اقل من حجم المشكلة يعني ممكن واحد يجي يقول لك انا مش قادر اتكلم انا تعبان ومش قادر اتكلم طب خلاص ربنا معاك حاول تصلي وتقرا الانجيل يطلع من عندك ينتحر لان انت ما صدقتش ان هو مكتوم كتمه سودة وشايل شيله تقيله جدا ومش عارف يتكلم ده ده يمكن ده اللي تقعد وتركز معاه اكتر بينما اللي قاعد يعيط بزياده وينفعل بزياده ويطول في الحكاوي ممكن يطلع على باب الاستشاره تلاقيه بيكركع من الضحك شخصيته كده يقدر يعمل كده وهو مش قادر مش قاصد على فكرة يعني يمثل بس شخصيته كده لكن واحد تاني بصعوبة جدا يطلع الشكوى وما يعرفش يطلعها وانت ما تتصورش حجمها جواه وتكون يعني على أعلى ما يمكن كل دي مهارات الواحد يكتسبها بالخبرة وبالصلاة وطبعا بالقراية إن أمكن قبل المشورة قبل ما تقول بقى رأي قبل ما تدي رأي في أي مشكلة أو أي موضوع أو أي قرار افهم اولا الشخص نفسه الشخص نفسه لازم تفهم بمعنى ايه هو الشخص ده طبيعته ايه هل هو شخص مثلا يميل للهدوء ولا شخص اجتماعي زيادة ولا شخص قيادي بزيادة ولا شخص فيه جروح كتيرة قوي في ماضيه ولا شخص شكاك بزيادة ولا شخص obsessed يعني موسوس وحرفي زيادة هل هو شخص متدين ولا ربنا مش في دماغه ولا غير مؤمن بالمرة هل هو شخص غني ولا شخص فقير مستوى تعليمه ايه كل ده انت لازم تتفهمه قبل ما تدي الرأي ليه لان ممكن الرأي بتاعك يختلف او الادفايس تختلف تبع كل النقط دي بغض النظر عن المشكلة احنا بنتكلم على الشخص نفسه افهم كمان المشكلة ذاتها شكلها ايه هل هي مشكلة مثلا مادية صراع بين الاتنين هل هي مشكلة نفسية هل مشكلة ماضي مأثر على الحاضر هل مشكلة ظلم حقيقي هل مشكلة حساسية زيادة هل مشكلة أدوية ملخبطة الناس الشخص كل ده ممكن تبقى مشاكل تكون هي السبب الأساسي وأحيانا في الكونسلنج يبقى اللي بيتحكي غير المشكلة الأساسية يعني صراع زوجي بين زوج ومراته وكل وعمالة تقول لك حماتي حماتي حماتي ويطلع المشكلة غير كده يطلع اللي تعبها مثلا انه مش بيديها وقت وحماتها يعني ست طبيعية وكويسة لكن هي مش قادرة تقول أنا عاوزة يقعد معايا ويحكي دي المشكلة الأساسية اللي جواها مثلا يعني لكن هي مش عارفة تعبر أو عاوزاه يدلعني بس هي مش عارفة تعبر فبتقول حماتي فساعات تبقى المشكلة غير الحقيقة الشطارة في الكونسلنج ان انت تسمع تريح لكن كمان لازم توصل الى السبب الاساسي للمشكلة مش السبب اللي بيتقال لانه ممكن الشخص نفسه ما يكونش فاهم نفسه وممكن يكون فاهم وبيخبي مش قادر يقول لازم قبل ما تدي رأي تعرف الظروف يعني أذكر لما كان معانا مثلا الدكتور يسري من, من أمريكا وأحد ال يعني أولادنا الغالين بعرض عليه الحالة فقال لي ده لازم يسيب البيت فورا فضحكت قلت له يا دكتور معلش احنا في مصر انت نسيت ولا ايه في امريكا يسيب البيت فورا دي عادية جدا هنا يسيب البيت المشكلة هتتفاقم في بعض الحالات هو شاب يعني ومتخانق مع والديه وبتاع فهو اسهل حل بالنسبة له راجل امريكاني طب ما لازم يسيب البيت كده خطر عليه نفسيا اه بس هنا لما يسيب البيت مع اب زي كده الموضوع ممكن يكلكع اكتر وندخل في بوليس وقضايا وندخل يعني استنى شويه اذا هنا الواقع او الظروف ممكن اقول لواحده لا مع اللي انت بتقوليه لازم تسيب الشغل تقول لي ما انا مش هلاقي اكل فيبقى قبل ما اقول سيب الشغل لازم اخد بالي هي تقدر تعيش من غير شغل ولا لا لألا استعجل واقول الحل انك تسيب الشغل ويطلع الحل ده ما ينفعش يتعمل هتجوع مثلا فاذا كل موقف لازم قبل ما تدي ادفايس تفهم الشخص تفهم المشكله كويس واسبابها تفهم الظروف وبعدين تفهم تستعرض البدائل البدائل يعني ايه انت ممكن تسال نفس المستشير طب انت شايف الحل ايه على فكره لو نجحت في انك تديله فرصه يحكي صح ويرتب افكاره وهو بيحكي يعني مهارتك في استماعه وتوجيهه وهو بيعرض ممكن توفر عليك الادفايس ليه ممكن في اخر القعده يقول لك انا لقيتها انا شايف ان المفروض اعمل كذا تقول له خلاص برافو عليك روح اعمل كذا وافضل استشاره هي اللي تطلع من المستشير او على الاقل لما تساله طب انت قدامنا نعمل ايه في الموضوع وتعلمه يفكر بطريقه البدائل يا إما نعمل كده أو كده أو كده طيب لو عملنا كده هيحصل إيه تعال نشوف إيجابيات وسلبيات طب وكده يبقى أنا بعلمه يفكر مع نفسه لكن مفيش مشير حقيقي ناجح يقول له لا لا مشكلتك تخلص في كلمة أنت لازم تعمل كده لا لأنه لو عمل كده وتعب هيكرهك وهيحس أنه أنت اللي بوظت الدنيا وإذا كنت تمثل رجل الله أو الكنيسة بأي درجة هيكره الكنيسة كلها وتبقى أنت خدت له قرار مش من حقك تاخده ده قراره هو الشخص فكل دي حاجات لازم تاخد بالك حتى لو بتنصح طفل برضه لازم تديله فكرة حرية الإرادة والمسؤولية القرار أنت مسؤول عن قرارك أنا بساعدك تفكر وبسمع معاك وبحاول أريحك لكن في الآخر دي حياتك وده قرارك وكل قرار له تبعيات تبعيات كويسة هتستفيد منها تبعيات وحشة هتبقى مؤذية ليك قبل المشورة كأرثوذكس كريستيان كونسل لازم تراجع كمان مع نفسك وانت قاعد بتسمع وبتصلي وصية ربنا لأنه ممكن تنفعل مع القصة ويكون فيها ظلم فظيع وتقول له وسبت حقك يا نهارك ابيض انت هتقول ايه؟ انت هتبوظ الدنيا. وما انتقمتش، ما انتقمتش ازاي؟ ده انت راجل مسيحي المفروض تقول له اياك تفكر في الانتقام. لكن انت ممكن تنسى الوصيه وتنفعل زياده وتبقى انت بتوجه في اتجاه شيطاني، اتجاه غير خالص مسيحي، اتجاه بشري ارضي هو انه ايه المشكله دي لازم لها انتقام. زي مرة واحد بيقول لي رحت المشير قال لي بص الموضوع عاوز شوية بلطجية قلت له ده مشير مشير من أنهي نوع يعني يعني إيه يقول لك كده شغل الدنيا في اللغة دي في حاجات بيحلوها كده بس مش ممكن يكون واحد محكوم بوصية ربنا هيقول كده تاني حاجة قبل المشورة مفيش مانع تكون وانت بتسمع وبتصلي بتستعرض خبرات مشابهة بس هنا في خطورة مفيش كيس زي التاني مفيش واحد زي التاني لكن إذا كنت قعدت مثلا مع خمسين شخص مدمن فالنمرة واحد وخمسين الخمسين خبرة اللي سمعتهم وشاركت فيهم الحقيقة بينعكس على أدائك في الواحد وخمسين يعني إيه أنت لو قلت له لازم تبعد عن أصحابك الحقيقة الحل ده مش عملي في الحالة دي لأنك كان عندك حالتين قبل كده بنفس الظروف ما قدرش يبعد عن أصحابه فتبقى عارف قبل ما تنطق أنه لا قول كلام يقدر عليه وانت بخبراتك عارف انه الحتة دي مش هتتحل لأ مش هيقدر يبقى هنا استعراض الخبرات السابقة بيساعدك وانت بتقول ادفايس كمان قبل المشورة راجع استعداد المشير لانه لازم تشوف طاقة اللي قصادك هو قادر يعمل حاجة ولا لا لانه ممكن ببساطة او بسذاجة مش ببساطة تقول له بص هي عشر مزامير هيحلوا الاشكال هو مش قادر يقول ابان اللازم من كتر الضغط النفسي اللي عنده عشر مزامير ايه ده طلع من عندك اكتئب اكتر لانه حس ان الحل موجود بس هو مش قادر عليه فاتضايق من نفسه اكتر وحس بجلد فيلينج اكتر يبقى انت تعبته بدل ما تريحه تعبته وكمية ناس بيلجأوا للمشورة وبيطلعوا تعبانين مهولة ليه؟ لأنها ليست حكمة نازلة من فوق ولم تراعي حاجة الشخص وضعفه وحالته وظروفه وخلفيته ووصية ربنا كل ده لازم يراعى لأن الكلمة هنا خطيرة لأن اللي هيفتح قلبه ويشكي ويحكي على فكرة ده بالنسبة له موقف تاريخي بالنسبة لك أنت كخادم يجوز قعدت مع مئة واحد قبل كده فتحوا قلبهم بس بالنسبة للشخص دي لحظة فارقة جدا في حياته فما تستقلش بيها ده يمكن أول مرة يعبر عن قصة أو يحكي بصدق حاجة ما كانش قادر يحكيها لحد ولا أقرب الناس ليه فإذا خدت الموضوع أنت باستهتار أو ما قدرتش أو ما تفعلتش صح أو ما فكرتش بطريقة مسيحية أنت ممكن تكون بت بتزيد أوجاعه أو بتقط بتحطمه أكتر طبيعي قبل المشورة كمان أنت بتحاول تستشف الشخص ده لو هو مسيحي له نظام روحي مع ربنا ولا لأ لأنه ممكن تبني على النظام الروحي هو بيحب الإنجيل طب ما دي نقطة إيجابية تدخل منها هو بيحب التراتيل طب ما نشتغل على دي هو بيخدم طب ما دي ممكن تفيدنا هو شخص ليه في الأدب والفلسفة طب وماله هو له في الرياضة طب كويس هو ش... كل ده ممكن يساعدك لما تيجي تتكلم احذر من الانفعال المبالغ فيه بالمشكله احنا قلنا لازم وانت بتسمع تنفعل بدرجة لازم وإلا تبقى بيكلم كمبيوتر وهو هيحسها هيحسها من عينيك هيحسها من تركيزك انت حاسس بيه مركز معاه ولا هو بالنسبة لك حالة لو بالنسبة لك حالة هيطفش هيتغاظ مش هيعمل اللي بتقوله يمكن يعمل عكسه من الغيظ لكن في نسبة تعاطف ده لوحده بيفرق قوي لكن لو تعاطفت بزيادة ممكن انت اللي تتلخبط ممكن تكره الشخص اللي بيشكي لك منه يبقى انت وقعت في خطية ممكن يصيبك حالة من الغضب شديدة باللي بتسمعه يبقى انت اتلخبطت ممكن الكآبة بتاعته تنعكس عليك وتبقى انت كمان طالع كئيب ممكن كل ده ممكن فيبقى لازم وانت بتسمع منفعل او متعاطف لكن مش للدرجة اللي تتكعبل لدرجة مبالغ فيها كمان التعاطف اكثر من اللازم ممكن يعمل ايه ممكن يعمل تعلق بين المشير والمستشير بعيدا عن الموضوع تعلق نفسي مرضي ما بقتش بقى علاقة سوية علاقة روحية لا اصبحت علاقة فيها فيها مبالغة طبعا اب الاعتراف هنا مفترض انه يبقى اب فهنا العلاقة نقية مسيحية فيها ابوة لكن مع الخدام والخادمات عشان كده بنقول خطر في الاستشارة او المشورة عموما ان شاب يلجأ الى شابة وشابة تلجأ الى شاب في المشورة ليه لأن في احتمال كبير يحصل تعاطف أو تعلق عاطفي بعيدا عن الموضوع وقد تنتهي نهايات سيئة احذر كمان من التجاهل أكتر من اللازم يبقى الموضوع كبير وبعدين أنت تجاهلته ما قدرتوش أو كان منتظر منك تصرف وأنت ما عملتوش طبعا الكلام ده ممكن يحصل كفريق خدام انك في رحله مثلا وزميلك في الميشن عنده شكوى بيشكي لك فانت بتلعب دور مشير مش لازم المخدوم في البلد زميلك بيلعب الدور بيقوم بالدور ده احذر كمان من الخبرة الشخصية المضللة يعني ايه تصوروا واحد كان بيتضرب في بيته بالعصاية لغاية سن 15-20 سنة انما طلع شخصية ناجحة او هو شايف نفسه شخصية سوية ناجحة فهو افترض ضمنيا ان افضل ما في التربية هي العصاية دي خبرته الشخصية الحقيقة ده هيضيع الدنيا لانه لو هو قدر يطلع سوي بعد 15 سنة من الضرب الحقيقة دي حالة في المية يعني 99 حالة طالعين مشوهين فلو افترض ان خبرته دي قاعدة الحقيقة ده هيدمر الدنيا في الكلام لأنه بيتكلم بناء عن خبرته الشخصية لا أنت خبرتك اكسبشنال ما ينفعش انك انت تعممها وتقول الحقيقة واحد بيسألك عندي مشكلة مع ابنك تقول له استنى ما اجيب لك عصاية لا ما تنفعش كده خالص فالخبرة الشخصية المضللة انك تكون مجروح بزيادة من موقف تتصور ان كل الناس مجروحة بنفس الدرجة برضه لا برضه لا درجة حساسية الناس مش واحدة احذر من التسرع في ابداء الرأي دي قلناها بكذا طريقة اسمع كويس صلي كويس فكر كويس خليه يتكلم خليه يعرض بدايل مش لازم من اول جولة تدي رأي فرض الرأي والاصرار عليه في مشير تلاقي اللي قدامه يقول له طب ينفع كده لا ينفع كده لا هي كده ازاي يعني انت بتتحكم في حياته ازاي لا انت بتاخد وتدي بالراحة خالص ما بتفرضش رأيك أبدا كمشير دي حياته الشخصية احذر من فقدان روح الصلاة وطلب الحكمة انك انت تتحول الى حكيم زمانك يعني وتتصور انك انت بقيت ابو العريف ومن كتر ما سمعت هتقدر كل مشكلة ليها حل لا المشير الناجح احيانا يقول انا مش عارف مش عارف اساعدك ازاي لكن انا بصلي معاك وحاسس بيك احيانا الكلمة دي تكون اريح جدا من انك تدي رأي قاطع في حاجة احيانا يبقى كده كمان حاسب ان الشكاوى لو تكررت تنعكس انت على حياتك الشخصية يعني تصوروا مشير مثلا قعد مع حالتين فيهم خيانة زوجية تلاقوه تالت حالة ابتدى يشك في مراته لانه ايه لا ده الظاهر كل الناس ماشية غلط فكده دماغه اتلخبطت لان هو مش مؤهل انه يسمع الشكاوى ده بينعكس على بيتأثر بزيادة لا حاسب حاسب لأنه أنت لازم تبقى عامل حدود حتى لنفسك في استيعاب كل حاجة كل ده ينصب في الكرازة ازاي لو اتعلمنا نبقى شخصيات مريحة مستمع جيد عموما ومحلل جيد وشخص معتدل في أحكامك و بتساعد الناس توصل إلى قرارات في حياتها ممكن تكسب نفوس كتيرة مش مسيحية ويبقى الخطوة اللي بعدها إيه المسيح هو الحل فيبقى الكونسلنج ممكن يبقى مجال من مجالات الكرازة لأن ممكن يكون الشخص اللي بيلجأ إليك إما مش مسيحي أو غير متدين أو غير يعني مسيحي بس بالاسم في الحالتين لو توسم فيك الاعتدال والتعقل والوداعة والبساطة واعتبرك صديق روحي ممكن تشير عليه دي حاجة كويسة دي فرصتك انك تاخد بايده وتحطه على اول الطريق الروحي تبقى مش خدمت مشكلته على الارض تبقى خدمت مستقبله الابدي لالهنا كل مجد وكرم له السؤال بيقول افرض واحد سمعك سمعك لكن عمل عكس اللي انت اشرت بيه هو حر في المشورة ببساطة دي حرية شخصية انت عملت دورك كخادم انت فكرته بوصية ربنا ساعدته يفكر بتعقل تعقل اللي هو الوزدم يعني أما قراره فدي شخصيته ما تلومش نفسك وما تعتبرش نفسك فشلت لأنه إن كان واحد هيعمل كده في ثلاثة هيسمعوك في كمان خلاص انتهى دورك كمشير ببساطة انت بتصلي بس انت خادم خلي بالكم المشورة لا تفرد فعلا ساعات تحايل طرفين في النزاع اتنين صديقين مش راضيين يسمعوا بعض خلاص انت ببساطة تقول لهم انا هصلي لكم انا بحبكم انتوا الاتنين ومحدش فيكم هيخليني اكره التاني ولو عاوزيني انا تحت امركم لكن واضح انتوا مش بتسمعوا فخلاص وهنا على فكرة مهارة ال counselor انه يعرف امتى يص... ي... ي... ي... ي... يقول off يعني خلاص sorry It's enough لان ممكن نفضل نحايل نحايل نحايل ونضيع العمر ويبقى waste of time وفي حاجات تانية اهم تتعمل طب اتفضل مم. آه، طب ما ده مريض ده ده ده ده ملخبط يعني هو ده بص بقى لو انت فاهم ال personality disorder انت ممكن تتوقع من الشخص سلوكيات معينه وبالتالي انت هتبقى اكثر حذرا ما هو ال counseling ده مش هيخلص في قاعده كده يا جماعه فانت بتبقى متوقع ان هذا الشخص آه، مش سوي ولانه مش سوي ردود افعاله غ- مش يعني ممكن تبقى extreme خالص فانت الكلمه لازم تطلع محسوبه جدا وممكن تنسحب تماما من الجوله لانه ده محتاج دكتور نفساني احيانا بتبقى كده خلاص ما ينفعش الحكاوي العاديه دي تضيع وقت تبقى مت... خلاص عارف كويس ان القصه اكبر منك او مني كمان يعني There will be summer courses for those who did not fulfill their 20 uh, credits أو which are the المطلوبة يعني الساعات المطلوبة Apolo- هيبقى في apologetics summer course next Friday and Saturday 20 21 June للي ما خلصوش ال credit hours بتاعتهم registration deadline هيبقى next Wednesday وهيبقى من خلال ال country leaders registration for smart mission هيبقى برضو next Saturday with country leaders يا ريت يا جماعة الناس اللي ايه ما كملتش الكريدت اورز تهتم بالموضوع تفضلوا نصلي اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات قدس اسمك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نجينا من الشرير من المسيح اسمه. امضوا بسلام سلام ربي